مستمعي الجميل والطيب والحنين انت فاكرني من الاسبوع اللي فات فاكرني طيب من الموسم الاول بتقول ايه دي اول حلقه تسمعها يا نهار ابيض نورت طيب انا اسمي الحقيقي هو المقدم استنى بقى اطلع لك البطاقه ايوه اثبت لك شوف اهو مكتوب اهو الاسم المقدم المهنه مقدم بيبقى موضوع محرج قوي يا مستمع لما حد يسالني على اسمي واقول له انا المقدم ويقول لي آه، يعني لا مش قصدي المهنه قصدي اسمك واقول له لا ما هو انا اسمي المقدم ويعني بشتغل برضو مقدم ف ف فالمهم بقى يعني بتحصل مشاكل كده بس المهم ايه يا مستمع الجمال اللي انت فيه ده ايه الحنيه اللي انت فيها دي سعيد والله بيك ان بالرغم من مرار الدنيا ومرارة القهوة اللي انت بتحتسيها دلوقتي دي لم تتغير من اول مشوارنا مع بعض في هذا البودكاست العلمي جدا حتى بعد تجربة عم سعيد في حلقة ظلمة الطاعة بقيت فاهم المسؤولية الملقاة على عاتقك انك تفكر كويس قبل ما تتصرف لكن المفروض تكون يا مستمع اتعلمت ولا زلت للأسف بتتعلم إن البشر في أحيان كتير بيبقوا أسوأ بكتير مما يعتقده البعض ممكن تبقى حياتك عبارة عن خدمة الناس بكل الأشكال وتقابل ناس في الشارع تكرهك في نفسك وفي الدنيا مجال علم النفس أصلا بدأ مخصوص في محاولة لفهم تصرفات الناس بينها وبين بعض وفي المجتمع بشكل عام والنهارده يا مستمعي جاي احكي لك عن اختبار من ابشع الاختبارات اللي حصلت في تاريخ علم النفس. جاهز يا مستمعي؟ جايب معايا النهارده فراوله من اللي زارعها بره في الجنينه. انا كنت خطفت قيلوله فانا مش حاسس ان انا فايق قوي بس عشان كده عامل قهوه دي كاف عشان ايه آه، احاول اخدع مخي. بس انت جاهز؟ احنا الموسم ده بقالنا فتره اهو كبيره ما اتكلمناش بعمق في اختبار علم النفس يرد الروح فينا كده. فاستأذنك بقى تظبط قهوتك وتشمر كمامك او تلمي شعرك او تعملوا اللي انتم محتاجين تعملوه عشان تركزوا ماشي يلا بينا احنا النهارده يا مستمعي في 1971 سنتين بعد ما امريكا طلعت القمر والمكان هي ولايه كاليفورنيا في امريكا الاختبار بتاع النهارده قام بيه صديقي العزيز واللي لسه لحد اللحظه دي ما بعدش شكرني على اني بتكلم عليه في بودكاستي الدكتور فيليب زمباردو ده دكتور علم نفس امريكي كان عايز يفهم اكتر تاثير اننا نتحط في ادوار معينه على تصرفاتنا يعني لو مثلا حد تم اختياره لانه يقوم بدور ممرض هل شخصيته وتصرفاته هتتغير بشكل يتماشى مع الدور ولا الشخص هيفضل زي ما هو لكن فقط بيقوم بمهام الدور اللي هو فيه فعملوا ايه هو وبقيه الشله البايظه بتاعه الباحثين بتوعه نزلوا اعلان في الجرايد بيطلبوا فيه متطوعين لاختبار كتبوا انه لدراسه تاثير الحبس على الشخص قدم على الاختبار 75 شخص وتم اختيار 24 شاب منهم وتقسيمهم كالآتي 12 كانوا هيتحطوا في دور حراس سجن وال 12 التانيين كانوا هيقوموا بدور مساجين وتم تحديد كل مشترك هيبقى حارس أو مسجون بشكل عشوائي الزميل زيمباردو هو اللي كان بيلعب دور كبير الحراس بتاع السجن يوم قبل ما الاختبار بدأ تم إرسال ملابس للمشتركين اللي هيقوموا بدور الحراس وأعطاهم عصيان وحاجات تانية الهدف كان انهم مش بس يكونوا شكلهم بالظبط زي حراس حقيقيين بس برضو انهم يحسوا انهم حراس بجد تم اعطاء كل حارس برضو نظارة شمس حلوة كده زي اللي بتشوفها في افلام السجون الامريكية القديمة مش بس للمظهر العام بتاعهم بس عشان المساجين ما يعرفوش يشوفوا عينيهم معايا مستمعي؟ حلو الاختبار تم في جامعة ستانفورد نفسها في البهو بتاع مكان اسمه جوردن هول مكان تقدر تروحه النهاردة تشوفه لو تحب يا مستمعي وفي البهو كان في غرف اتعملت للمساجين دي كان فيها مرتبة بطانية ومخدة بس كده ده كل اللي محتاج تعرفه يا مستمعي قبل ما ندخل في الاختبار جاهز؟ يلا بقى ناخد بق قهوة مع بعض آه، كلك آه، فراولاية ويلا بقى ندخل في القصة في 15 أغسطس 1971 الاختبار بدأ بأن البوليس الحقيقي راح لبيت مسجون من المساجين ويتم القبض على المسجون تحت مسمى الاختبار بتهمة السرقة كل مسجون لما وصل السجن تم إعطائه uniform وطاقية تلم شعرهم عشان تحسسهم بإن ما عندهمش شعر زي ما الشعر بيتحلق في السجون الحقيقية اليونيفورم بتاع كل مسجون كان عليه رقم من ورا وكان بيتم ربط رجليهم بسلسلة مع وصولهم للسجن تم إعطاء المساجين قائمة قواعد المفروض يتابعوها زي مثلا إنهم ياكلوا في أوقات مخصصة يحافظوا على الهدوء في أوقات الراحة وإنهم يحافظوا على نظافة زنزانتهم خلي بالك أيها المستمع الجميل إن المشتركين اللي كانوا بيقوموا بدور مساجين كانوا عارفين كويس إن في أي وقت كانوا عندهم القدرة إنهم يقولوا لزيمباردو إنهم عايزين يمشوا يعني آه ده كان اختبار لكن يعني الراجل حذر ونبه وعمل اللي عليه ولو في أي وقت كانوا حاسين بمضايقة كانوا يقدروا يستأذنوا ويقولوا سوري ويخلعوا بس دي نقطة هنتكلم عليها بعد كده فخليك فاكرها يا مستمع طيب خلونا بقى نتكلم على ايه اللي حصل مع مرور الايام في الاختبار من اول يوم في الاختبار والحراس كانوا بدأوا في معاملة المساجين بشكل وحش بدل ما يندهوا عليهم بأسمائهم كانوا بيندهوا عليهم بأرقامهم لما كانوا بيصحوا المساجين كانوا بيزعقوا ويخبطوا بعصيانهم على أبواب الزنزانات يعني من الأول كده قسوة مش منطقية من الحراس طبعا المساجين ما كانوش هيسكتوا على المعاملة دي وفي صباح تاني يوم حاولوا يثوروا على الحراس عشان قسوتهم في معاملتهم المساجين رفضوا انهم يطلعوا ياكلوا في الوقت المحدد للاكل قطعوا الارقام اللي كانت على لبسهم وبداوا يشتموا في الحراس في محاولة فاشلة للسيطرة على المساجين الحراس فتحوا طفايات الحريق عليهم وقلعوهم هدومهم ورموا مراتبهم بره زنزانتهم استنى بقى مستمعي في الحتة دي انت متخيل اللي احنا بنقوله؟ انت متخيل يا مستمعي ان حاجة كانت عبارة عن اختبار في علم النفس في الاول قلبت بالشكل ده في يومين انا انا حاسس بيك انك مش متخيل حجم الكارثة اللي الموضوع قلب ليها مش مجرد مساجين وحراس مش مجرد ناس بيقوموا بدور مساجين وحراس ده في نزاعات وصريخ ويعني تحس انها قصة من كتاب خيال علمي بس صدقني وانا بقولك ان الموضوع كان ابعد ما يكون عن الخيال في أقل من ثلاثة أيام من بداية الاختبار أحد المساجين المسجون رقم 8612 بدأ يعاني من الاختبار بشكل حاد للغاية احنا هنسمي المسجون ده عاطف عاطف انسان جميل زيك يا مستمعي كده طالب هندسه كان بيعافر في محاضرات الهيدروليكا ولقى الاعلان في الجرايد وقرر ينضم للدراسه في الاول عادي عاطف كان فاكر الدنيا تمام وماشي مع اللي بيحصل لكن مع الثوره اللي قامت في اليوم التاني عاطف نسي اصلا ان ده اختبار وبدا يفتكر انه مسجون بجد مش مجرد يعني ان شخص في دور مسجون بس كل اللي حصل من أول الاختبار بدأ يأثر عليه بشكل شخصي جدا في اليوم الثالث بدأ يظهر على عاطف أعراض اضطرابات نفسية شديدة واللي بسببها كان في حالة من البكاء المستمر والغضب الدائم أول ما الأعراض دي بدأت تظهر عليه زيمباردو من كتر ما بقى عايش في الاختبار اللي عمله افتكر إن عاطف بيحاول يضحك عليه عشان يطلع من الاختبار الكلام ده ما كانش عاجب زيمباردو اللي بقى متقمص شخصية كبير الحراس زيمباردو فكر كده مع نفسه وطلع بخطة حلوة قوي عشان يستغل عاطف جابه وقعدوا على ترابيزة حلوة كده وقال له إن الحراس هيبطلوا يضايقوه لو بقى مخبر ليهم بأخبار المساجين عاطف يقول لهم ايه اللي كان بيحصل في السجن وايه اللي المساجين بيخططوا له والحراس هيبعدوا عنه ويبطلوا يضايقوه عاطف فضل يفكر في الموضوع وفي الاخر ما وافقش لكن مع كم الضغط اللي كان معرض ليه من الحراس وبقية المساجين عشان ما يتكلمش بدأ يظهر عليه علامات الجنون عاطف تم إخراجه من الاختبار منعا لأي تدهور تاني في صحته يا يا مستمعي تخيل تخيل ان عاطف استحمل هندسه مدني ثلاث سنين بس ما استحملش الاختبار كام يوم للي فيكم في هندسه يقدر يتخيل اللي كان بيحصل فيه عشان يقرر يرجع لهندسه بنفسه ويسيب الاختبار الحقيقة إن في خلال بضعة أيام الاختبار قلب من مجرد اختبار علم نفس لواقع مرعب الحراس بدأوا يكونوا في منتهى القسوة والوحشية والمساجين كانوا متقلبين ما بين حالة ثائر وغاضب وحال تعبان ومكتئب زيمباردو حتى كان نسي هدف الاختبار وكان سعيد باللي بيحصل في سجنه من حيث تأديب المساجين وسيطرته عليهم بالشكل ده زميلة زيمباردو لما عرفت اللي بيحصل كلمته وقالت له إن كل الكلام ده غير مقبول وبالفعل تم إيقاف الاختبار بعد ست أيام بدلا من الأسبوعين اللي الاختبار في الأول كان المفروض هيستمر ليهم الاختبار ده أيها المستمع الجميل سمي ال Stanford Prison Experiment والحقيقة إن زيمباردو كتب كتاب عن اختباره اسمه The Lucifer Effect وفي الكتاب بيعتذر فيه عن الاختبار قائلا إنه كان مسؤول عن إنه ياخد تصرفات تحمي المساجين زيمباردو في الاختبار ده عامل زي واتسون اللي عمل الاختبار بتاع الخوف على ألبرت اللي اتكلمنا عليه في الموسم الأول زنديق زيه بالظبط لكن الحاجات اللي زيمباردو استنتجها من الاختبار أدهشته برضه يعني ايه شوية شباب يقلبوا على بعض بالشكل ده بمجرد انهم يتحطوا في ادوار حراس ومساجين طيب وده معناه ايه بالنسبة للناس اللي شغالة في وظائف محتاجة قسوة الحقيقة إن في انتقادات كتير على الدراسة من حيث إنها يعني واضحة زي وضوح الشمس فيها مشاكل أخلاقية وإن صعب إنك تعمم نتائج الاختبار ده على البشر وصلت الانتقادات لأن بعض الناس أصلا بتشك في صحة الاختبار وهل الاختبار حصل أو لا بالرغم من إن البحث بتاع الاختبار منشور وتقدر تقراه لو عايز لكن يا مستمعي خلينا كده نفكر في الاختبار من منطلقنا إحنا انت يا مستمعي ان شاء الله عمرك ما هتتحط في موقف يخليك بعد الشر تتقمص دور حارس سجن قاسي لكن يا مستمعي عايزك تاخد بالك من نفسك سهل قوي الدنيا بتاعتنا دي تتعبنا وتضغطنا اننا نتغير للأسوأ مش لازم بالضرورة التغيير ده يبقى واضح لكن ممكن وجودك في مناخ عمل أو مع صحبة مش تمام قوي تخليك مع الوقت تتغير الاختبار قد يكون اكستريم شوية لكن خوفي أيها المستمع إنك في يوم من الأيام تدرك إنك اتغيرت للأسوأ أو تعيش حياتك كلها وإنت مش مدرك إن إنت بتتغير للأسوأ بس وتصبح على نور إعداد وتقديم الحلقة دي قام بها السجان الألطف على الإطلاق أنا المقدم بحث وتدقيق حقائق الحلقة من دينا صبري تصميم الأصوات اللي حسستنا إننا في سجن من محمد خريزات وبول ألوف وتصميم ال graphics بتاعت صورتي على غلاف الحلقة دي من أحمد منصور إشراف تحريري على الحلقة الكئيبة دي من هبة عفيفي بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة Kerning Cultures